أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم ارزقنا لذة القرب منك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا طاف أحد الصالحين بالبيت الحرام فأخذ يقول شوقك قتلني وحبك أقلقني والاتصال بك أسقمني فقدت قلبا يحب غيرك وثكلت خواطر تسر بسواك الشوق إلى لقاء الله إلى نظرة إلى وجه الله الشوق إلى الله يقتل قلوب عباده الصالحين شوقك قتلني وحبك أقلقني وهذا القلب ربنا خلقه حتى لا يوضع فيه إلا حبه فما زال هذا القلب يهيم شوقا يلتفت يمنة ويسرى حتى يستقر حين يوضع فيه حبه فالحب لله يقلقل قلوب الصالحين لأنها تهتز طربا حين تجد هذا الحب وحبك أقلقني والاتصال بك أسقمني الواحد لما يبقى حاله مع ربنا سبحانه وتعالى مستقيم وبينه وبين ربنا سبحانه وتعالى علاقة وثيقة لما يحس بالاتصال ده يبقى خلاص مش عايز الدنيا ومش عايز لذات الدنيا وشهواتها مش عايز إلا إنه يبقى هو وربنا وبس الاتصال ده يبقى دائم عارف انت لما تبقى في رمضان وربنا يمن عليك كده برحمة وتبقى واقف بتصلي في القيام وبعدين الآيات تنزل تغسل قلبك تنزل تطهر قلبك فالقلب يتفتح للرحمة تحس ان في معنى جميل قوي جواك وتقول يا ريت المعنى ده يستمر والواحد يبقى عليل مريض مما سواه فقدت قلبا يا رب لا يوضع في قلبي إلا حبك يا رب لا تجعل في قلبي حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك لو القلب ده التفت لغيرك يا رب فقدت قلبا يحب غيرك وثكلت خواطر ودماغي وذهني وخواطري وأفكاري ثكلتها وفقدتها إذا سرت وسعدت بسواك اللهم ارزقنا لذة الشوق إلى لقائك والله يا جماعة لو ان القلوب دي يقيد الله لها لسان لتنطق لنطقت شوقا إلى الله فيا غياث المستغيثين أغث قلبي بحبك يا قرة أعين العابدين قر عيني بحبك يا حبيب قلوب الزاهدين أفض على قلبي برد حبك يا من لوجهه عنت الوجوه بيض وجهي بالنظر إليك واملأ قلبي من الحب لك قلوبنا عطشانة حنان ربنا دايما أقول الحنان والأمان عند الرحيم الرحمن يا رب ارحم حنين قلوبنا لك ارحم حنين الحان إليك واروي ظمأ المشتاق إليك يقول ابن القيم في الفوائد فإذا شهدت القلوب من القرآن وانت ماسك المصحف وبتطالع من كلام ربنا صفة ربنا ربنا مين إذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه ازاي ما تقطعش نفسك عشان تبقى في الصفوف الاولى علشان تبقى من المقربين اليه فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم وجنه النعيم واعلى النعيم واعظم النعيم الشوق الى لقاء الله الكريم بيقول ازاي ما تتنافسش في القرب منه وتنفق انفاسها في التودد اليه ووقت كله يبقى الهدف ايه القرب منك انك تحبني انك تدخلني في اللي قلت فيهم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ياه لو جعل الله لي ولك ودا بيحبك يودك يودد قلوب عباده لك وتتودد أنت له المعنى يبقى كل حركاتك كل سكناتك تقول أحبك ربي تنفق أنفاسها في التودد إليه ويكون أحب إليها من كل ما سواه ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أهم حاجة أنت ترضى وكيف لا تلهج بذكره ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها فين بقى رواء عطش الحنان ده لما تكون قلوبنا عطشانة حنان ربها تتروي بايه بذكره بالشوق له بالأنس به يقول ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام تيمية لما يقول جلست بجواره جلسة الشروق فأخذ يذكر الله تعالى إلى أن طلعت الشمس إلى قريب قريب الظهر جلسة شيخ الإسلام مش زي حالتنا شيخ الإسلام بيقعد بالثلاث أربع خمس ساعات قال ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي هو ده كده أنا ترويت وكيف لا تلهج بذكره ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤها بحيث إن فقدت ذلك فسدت خلاص لو قلبي بعد عن المعاني دي لو قلبي مش حاسس بالإيمانيات دي بالمحبة دي فسد اتعطل خلاص ما بقاش قادر يعيش محتاج جرعة الحنان لما نقول قلوبنا عطشانة الحنان صفة الحنان صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى ربنا قال في وصف سيدنا يحيى وحنانا من لدنا في حنان كده اديتهوله خاص حاجة كده امتاز بيها حنان من لدن الله سبحانه وتعالى فصفة الحنان ثابتة لله صفة الحنان معناها ايه معناها الشفقة والرحمة والمحبة فانا لما اقول قلبي عطشان حنان ربي عطشان رحمة عطشان شفقة عطشان محبة قلبي عطشان رحمة من ربنا سبحانه وتعالى تغنيه عن رحمة من سواه رحمة ربنا تنزل بيك يحل بك النشاط الهمة عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه كنز ما بعده كنز أثمن من الذهب والفضة إنك تقول الكلمات دي قال يا شداد بن أوس إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك أيوة محتاج شوية رحمة وفقني يا رب ان انا اعمل الاعمال اللي بتستنزل بها الرحمة عشان اعرف اتحرك لان قلبي عطشان رحمة منك عطشان شفقة عطف ابن القيم بيقول والعبد يسير بين عطفه ولطفه احنا شغالين بايه انت قادر تمشي في الدنيا دي بايه ما بين حاجتين عطفه ولطفه انه يلطف بيك انه يعطف عليك فتقدر تمشي وإلا فكل نعمة احنا فيها اثر من اثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى يبقى محتاجين شفقة ورحمة وحب والقلب ده محتاج يتروي بحب ربنا عشان احنا اتفقنا ان القلب ده لم يخلق الا ليوضع فيه حب ربنا طيب ده معنى الحنان استوقفني جدا وسبب درسنا ده وانا بقرأ الورد وقفت معايا وانا بحب الآية وحنانا من لدنا مفيش في القرآن كله صفة الحنان إلا هنا اشمعنى سيدنا يحيى ولا تسأل نفسي ليه وصف سيدنا يحيى دون سواه من الأنبياء بهذا المعنى انه اختص بحنان ربنا قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا بص العذوبة تحس كده هي الآية كلها بتفيض بالعذوبة والرقة هي فيها المعنى ده وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الآية تحس كده انه ربنا سبحانه وتعالى المعنى جميل قوي مصطفي بمعاني جميلة جدا الأول سياق الآيات انه سيدنا زكريا سأل الله سبحانه وتعالى أن يهب له غلاما فهب لي من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب بصوا بقى دي واجعله رب رضية دعاء الأنبياء مستجاب يا جماعة ولا مستجاب يبقى أول صفة امتاز بها يحيى إنه كان عبد مرضي واجعله رب رضية هو راضي عن الله فعشان كده اختصه بالحنان ده ادي اول حاجة عملية انت عايز جرعة الحنان عايز القلب يتروي ارضى عنه رب يرضاك له عبدا ارضنا لك ربا نرضاك لنا عبدا هو كان عبد رضي فعشان كده اختص بالحنان ذاق طعم الإيمان من رضي من رضي بالله ربا راضي بتحبه راضي بحكمه وراضي بشرعه راضي عنه طب راضي عن نفسك إذا كنت العبد المرضي إذا كنت العبد الراضي فستكون هذا العبد الرضي اللي ربنا يرضى عنه لأنه دايما صفاته أسبق من صفاتك هو كده يحبهم ويحبونه مين اللي حب الأول؟ هو لما حب أنت حبيت هو رضي الأول بقيت أنت راضي وبعد كده شملك بمعاني الرضا دي المفتاح هنا اوعى يكون في قلبك تجاهه أي شيء من معاني التسخط وإلا مش هتاخد جرعة الحنان فهتعيش في الأرض معذب قلبك تعبان عطشان حنان ربك يبقى أول معنى واجعله ربي رضيا اتنين اللي اتقالت في الآية ربنا أمر سيدنا يحيى أنه يعمل إيه خذ الكتاب بقوة انت بقى تأخذ الكتاب بقوة انت عندك علو همة انت عندك قوة الإيمان دي عندك الثبات ده عندك الرسوخ ده تأخذ الكتاب بقوة ولا انت ضعيف ذليل قدام شهواتك وملذاتك ومعاصيك وذنوبك لو انت هذا العبد الذليل لمعاصيه هتبقى ضعيف قوي فما تقدرش تاخد الجرعة دي جرعة الحنان دي علشان تاخدها لازم تبقى فيك الصفة دي انك تبقى قوي في دين الله تاخد الامور على محمل الجد لما تعزم تعزم عزم اكيد لما تقول قرار يبقى قرار شجاع ويترتب عليه تطبيق فعلي تأخذ الكتاب بقوة عندك علو همة نظر قلبك إلى السماء مش إلى سفاسف الدنيا مش تلتفت إلى دنيا مؤثرة امرأة ولا فلوس ولا جاه ولا ولا ولا كل ده بيضعفك كل ده بيوهيك الوهن حب الدنيا وكراهية الموت ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون متى إن كنتم مؤمنين تبقى خير خلق الله في الأرض لو أنت بالقوة دي سيدنا يحيى أخذ الكتاب بقوة فاختصه الله بجرعة الحنان خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا العلماء قالوا قالوا الحكم العلم والفقه ناخد منها الدرس الثالث عايز تختص بجرعة الحنان اعرف ربك من أول ما تفتح عينيك على الالتزام وآتيناه الحكم صبية ما تسوفش الفترة دي الفترة الذهبية في حياتك الفترة اللي انت فيها دلوقتي فترة شبابك دي هو أخذها صبيا ناخدها احنا شبابا غلابة احنا مش مشكلة يبقى نتعلم من أول ما نفتح عينينا تاخد الموضوع على محمل الجد برضه تعرف مين هو ربنا لو عرفته هتحن ليه والله لو عرفته هتحبه والله فساعتها هيختصك بجرعة الحنان دي رقم ثلاثة عملي علشان ناخد جرعة الحنان محتاجين نتعلم ونتعلم ايه نتعلم من هو ربنا نتعلمها ازاي ندرس اسماءه وصفاته نقرأ في القرآن المعاني دي ونقعد كده نتحسس بأيدينا معاني صفاته في كل آية خلونا نقول أنا كنت هخليها العنصر القادم بس خلونا نقولها هنا واجب عملي على درسنا النهاردة أنا عايزك تطلع من القرآن آيات الحنان أنا قلت أن لفظ الحنان ما وردش في القرآن إلا في الآية دي احنا قلنا الحنان شفقة ورحمة وإيه وحب ايه الآية اللي لما تقراها تحس بحب ربنا ايه الايه اللي بتقراها تحس كده من كلام ربنا بص بص بص رحمته بص عطفه بص حنانه اهو في الايات دي تعالى نعمل تطبيق عملي ناخد كام ايه ده الواجب الثالث اهو المعاني اللي بيها ناخد جرعه الحنان تعالوا نتامل بعض الايات ونستشعر فيها دفء الحنان حنان ربك بك طبعا آية الرجاء الأولى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أنت مش فاهم أسرف على نفسه ده ممكن يبقى إنسان أسوأ ما يكون أنت ما تطقش تبص له من كتر يعني ما وجهه مسود من أثر الذنوب أسرف على نفسه مش بس ادى نفسه بص لتعبير القرآن يعني احنا عندنا شهوات ربنا ركب فينا شهوات فممكن الإنسان يلتفت شوية يميل شوية بحكم تركيب الشهوة دي فيه فبرضه وتحبون المال حبا جما برضه التجارة والفلوس والرزق يشغلوك شوية لا مش يشغلوك شوية أصرف آخر ما تتوقع برضه بيميل للنساء والبتاع والوضع وجوه لا لا المسألة مش حبتين لا لا لا معدي الخطوط خالص أصرف أسرفوا على أنفسهم خلاص كده ظلمة كده عدى الحدود وعدى الخطوط فخلاص هو يائس من نفسه فقال إيه؟ لا تقنطوا من رحمة الله وما قالش لا تقنطوا من أي صفة تانية الله سبحانه وتعالى اختص نفسه باسم يقابل اسمه الله لفظ الجلالة الله اسمه سبحانه وتعالى على رأي بعض أهل العلم اسمه الأعظم لفظ الجلالة لما اختار اسم يبقى مقابل ليه ما ينفعش حد يتسمى بيه حد ينفع يسمي نفسه الله حد ينفع يسمي نفسه بقى أي اسم تاني صفة تانية يعني ينفع أقول أنت رجل رحيم آه ينفع أقول أنت راجل ودود الناس بتحبك وبتحب الناس آه ينفع تقول أنت راجل عفو بتعفو عن الناس آه ينفع تقول أنت رجل رحمن لا هي دي لما اختار اسم يقابل هذا الاسم يتسمى اسم تاني ايه قال قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى فصفة الرحمة عنده سبحانه وتعالى اعظم الصفات لذا سمى نفسه بها وسمى نفسه باسمه الرحيم كفاية اسم الله الرحمن لا لا لا رحمن الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى صفة الرحمة دي صفة ذات يعني صفة ثابتة لله الأصل في كل حاجة في أفعال الله الرحمة طب يا رب يا يا ازاي يا شيخنا ربنا بيعذب ناس ربنا بيهلك ناس والله فيها رحمة لأنه إذا عذبهم في الدنيا خفف عنهم في الآخرة طب ده في ناس بتعاني فقر وشدة وبلاءات وأمراض و... والواحد بيبقى قلبه متقطع عليهم والله رحمة لو نظر إلى هذه الابتلاءات بأدنى شيء من عذاب الآخرة لهان كل بلاء كان يقول لك خلاص يود أهل العافية كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن يردوا إلى الدنيا فيقردوا بالمقاريد لعظم ما يجدون من الثواب والأجر لأهل البلاء شفتوا المعنى؟ فيقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الآية حننها بيقول لا تيأس لك رب رحيم غفور يغفر الذنب ويعفو عن كثير خذوا الآية دي كمان شوفوا حنانه يصنع الخير فيقابل بالشر ولا يعاجل بالعقوبة حنان شفقة عارف ان ده عبد جاهل ولا فاهم ظالم لنفسه فيعامله بالإساءة فما يعجلوش العقوبة ويحلم عليه يقول قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر فالعبد هو في الظلمات دي يبقى مرعوب ولو انت خدت طريق صحراوي ولا حاجة وكان مظلم وعربيتك وقعت ومفيش حد حواليك وقعت في الصحراء قول لي بقى هتعمل ايه من ظلمات البر والبحر تدعونه طبعا يا رب خلاص انا عارف ده انا اخد بالنعل ده انا كذا بس رب هي دي بس هي دي وخلاص بعديها تمام صلاة في صلاة الوقت في وقته مصحف في مصحف مفيش أ- كله هيبقى تمام والله كله هيبقى تمام حجاب حاضر طبعا مفيش اي مشكلة فيقول تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين فيقول قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون اقراها بالحنان حس كده المعنى كده ولله المثل الأعلى خلي الكلام ده يصدر كده بمعنى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى المعنى الرقيق ده كأنه كده ولله المثل الأعلى شوف أنا هعمل لك اللي أنت عايزه بس أنت برضه أنا عارفك برضه هتخالف وبرضه هتجيب معايا غيري وبرضه هتنسب النعمة لغيري بس مش مشكلة لسه غلبان لسه مش فاهم عارف دي لما بالظبط كده يعني انت تروح لوالدك ليه يعني جوزني مش انت السبب مش انت اللي جبتني خلص بقى اهو هنتجوز فين ده دلوقتي انا تعبان اتصرف فيقول لك بعد ما عملت لك ده كله جاي تعق عليا وجاي بترفع صوتك عليا وجاي كذا حاضر يا ابني والله لو ربنا هيقدرني عليه هعمله لك يا هو كده حاسين المعنى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب وانت برضه ثم انتم تشركون يا على الحنان خد دي حبيبة القلب والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى حنان ربك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبكل من في أمته بإذنه سبحانه لما تبقى بعيد وشارد لما تحس ان قلبك تايه عن طريق ربك وبعدين تحس كده في معنى والضحى والليل إذا سجى الضحى وقت لما الشمس بتزهر عارف وقت الضحى وقت الضحى اللي هو وقت من بعد شروق الشمس لغاية الظهر الشمس قاعدة بتكبر تكبر والنور بيزداد يزداد يزداد يزداد لغاية ما يصل إلى أعلى شيء وقت الظهر فبيقسم بالضحى بص انت كنت عامل ازاي وانت ملتزم وانت قاعد بتطلع تطلع تطلع تطلع تطلع والدنيا كده مشرقة حواليك وبعدين تعمل الذنب وتلتفت فينزل الليل والليل إذا سجى فلما الليل ينزل بك لما تعيش الظلمات دي تحس ان انت خلاص بعد ايه بعد ما عملت وسويت اكيد خلاص اتقفل عليا الباب اكيد خلاص ما بقتش انفع فيقول ايه بص الحنان بقى ما ودعك ربك وما قلى ما سبكش وما كرهكش انا يا رب عملت ذنوب ومعاصي انا استاهل كذا وكذا بس هو يعلم ان انت ضعيف وغلبان فمش هيسيبك ولن يخذلك طالما لسه في قلبك حنين الحب ليه ما ودعك وما قلى حاسين جرعة الحنان ولا انتوا مش معايا في المعاني دي خالص حاسين استشعر في الآية الثالثة دي أنه لا يخذل عباده مهما كانوا وإنه حتى ولو أظلم علينا الليل أحيانا فالفجر سيأتي لا محالة وحتيجي اللحظة لو قلبك صادق اللي تعيد فيها ترتيب أوراقك وترجع تاني على طريقه شوفوا دي يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم دي تاخد معاها إيه لو عندك رصيد مش هيضيعك أصله رؤوف ورحيم الرأفة والرحمة اللي بنتكلم عليهم الحنان اهو فلما انت كان ليك رصيد قال انا مش هضيعه قال الله امرك بهذا نعم اذا لن يضيعنا مش هيخذلك هيكون معاك وسيهديك ويسددك وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم شوف سابغ الرحم بص رحمته قد ايه رحمته التي وسعت كل شيء يقول ايه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم لو اختصك برحمة والله لما يكون ايه خلاص مهما كنت في كرب مهما كنت في غم مهما كانت بلاءك مهما كان الضيق اللي انت فيه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها رحيم ودود رؤوف لو بلغت ذنوبك الجبال لو كان بلاءك شديد يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم السياق بقى يقول إيه مش أنت اللي عملت كده في نفسك فبما كسبت أيديكم والله عزيز حكيم لا يغالب خد فوق دماغك ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم بص بقى الحنان ويعفو عن كثير
يا رب أنا عملت ذنوب تقيلة وكتيرة
ويعفو عن كثير
مهما كان يا لحنان ربنا عشان كده لما هندعي ونقولها من دلوقتي عشان يبقى واجباتنا العملية نستذكرها أول بأول تقول لبيك وسعديك والخير بيديك اللهم حنانيك حنانيك يعني نزل علينا حنان بعد حنان ادعي بيها اللهم حنانيك يعني حنان يتبعه حنان حنان يتبعه حنان لان احنا قلوبنا عطشانه حنان ربنا بصوا الحنان قال لسيدنا موسى وهارون قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى لما انت تبقى خايف ومرعوب من البشر ولا من ابتلاءات ولا من كذا ما تخافش هو معك يسمع ويرى فهو أعلم بك عشان كده لو انت قعدت تتأمل لطائف مننه ورحمته صاحبك فلان اللي قدك في السن اللي ابتلي بالابتلاء الفلاني انت لا ليه رحمة ادي الحنان فلان الفلاني دخلتوا انتوا مع بعض انتوا الاثنين الامتحانات وانت مجاوب زي بعض ربنا نزل الرحمة والحنان الراجل ما شافش حاجة وانت طبعا اكيد عارف انت عامل ايه الحمد لله ربنا سترها انت طلعت ما شاء الله ما تفهمش ازاي وجايب تقدير والدنيا تمام التمام والتاني اترفعت الرحمة كل سنة وهو طيب ما عملش حاجة اهو وبعدين تطلع تقول بس هي المسألة مش كده يعني هو الواحد لما يذاكر و... هي الف- الفكرة الواحد التركيز في الامتحان تركيز في الحاجات اللي جاية من ورا والحاجات دي يعني هو كده لطائف المنن لطائف الرحمة قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى الآية دي بقى اللي هي بتدغدغ قلب المشتاقين قلوب العباد المشتاقة إليه بتجزع الجزع اللي هو بقى أنا مش قادر استحمل بتجزع من الدنيا ومن الإخلاد فيها يقول واصبر لحكم ربك حكم ربنا فينا ايه حاجات كتير منها ان احنا نبقى لسه في الدنيا دي كفاية بقى بل الرفيق الاعلى فيقول ايه واصبر لحكم ربك فانك باعيننا حاسس عارف لله المثل الاعلى مسائل الاسماء والصفات دي لازم يبقى فيها احتراز لكن المعنى لما اقول لك انت في عيني طبعا لله عين تليق به كيف هي لا ندري المعنى عين الله راعية آه له عين ترعى عباده إنما اللي أخطأوا في هذا الباب قالوا لا بأعيننا يعني- يعني برعايتنا فما أثبتوش صفة العين لله هو ده الغلط إنما أهل السنة بيثبتوا الاثنين صفة العين ومستلزماتها يلزم من ان ربنا له عين باصرة ان هو مطلع علينا ويرعانا ويتولى امورنا فبيقول واصبر لحكم ربك فانك باعيننا استنى هتقضي يومين في الدنيا اصبر على ما سينالك فيهم بس ما تخافش أنا شايفك ومطلع عليك وانت في عينيا حاسس المعنى لما ربنا يقول فإنك بأعيننا يبقى ايه هذه المعاني الجميلة في الحنان عايزكم كده تمسك الآية وتبحث فيها عن هذا المعنى لما تقرأ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف آه ربنا أمان كل خائف فلما تبقى خايف لما تبقى جعان عطشان حنان ربنا هتجيبها منين هو اللي هيمدك بيها الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لما تحس إن الدنيا اتقفلت قدامك وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد لما تبقى حاسس ان انت عملت حاجات كتيرة جدا مش مخلياك تقدر تمشي الطريق لربنا يقول لك واستغفروا ربكم استغفر بس انا يا رب اعمل ذنوب تقيلة معلش استغفر ثم توبوا اليه ايه اللي يحصل ان ربي رحيم ودود تقتضي ايه دي هينزل الرحمة بمجرد ان انت لو تبت توبة نصوح وايه كمان هيحبك هيحبك هينزل عليك الود ان ربي رحيم ودود المعنى ممكن كان يقول ايه واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ادي استغفار وتوبة يبقى يقول ان ربي غفور تواب مش استغفار وتوبة هو اصلك انت مش هتعرف اصلا تستغفر وتتوب الا بالحاجتين دول وهيجيبوا ثمرتهم يعني قبليهم هينزل رحمة وهينزل ود حنان اهو هينزلوا هتوفق هتلاقي نفسك بتستغفر وبتتوب وبتبكي وبتتضرع و- ويبقى قلبك مشتاق وبتتلهف وبعديهم تلاقي لو وفقت ليهم تلاقي الرحمة والود من تاني سبحانه رحمة تانية بقى اللي هي رحمة القبول والود بقى اللي هو ثمرة العمل يحبك بقى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي إن ربي رحيم ودود فأقبل عبد الله على ربك بقلبك واستشعر حنان ربك قلنا سيدنا يحيى كان رضيا خذ الكتاب بقوة آتيناه الحكم صبية أدي العلم والفقه وحنانا من لدن يبقى الثلاثة الأولانيين بيقولوا كيف نحصل حنان ربنا عرفناها دي بصوا اللي بعديها بقى ثمرة الحنان إيه يا رب وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ايه الثمرة ثمرة الحنان اول حاجة زكاة احنا ايه مشكلتنا اي واحد عنده اي مشكلة صلاة الفجر مش عارف يوفق ليها التزامه هش يوم فوق ويوم تحت لما بيتعرض للفتن بيقع بسرعة عنده ضغوط نفسية شديدة والضغوط في البيت وعنده عنده عنده والله اصل الآفة جوه ما هو لو يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم ايه يؤتكم خيرا لو يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم هو بالضبط كده لما تحس ان في معنى الإيمان اتاخد منك سلبته سلب الإيمان سلبته ليه القلب تعبان القلب مريض القلب محتاج يتزكى يعني ايه يزكى يطهر زكاة طهرا وقالوا زكاة بمعنى الزكاة قالوا صدقة والاتنين معانا لأن من أفضل الأسباب التي تزكي النفس هي الصدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فالمعنى معانا هناخد معاها الواجبات العملية زكاة يبقى طريق تزكية النفس وتطهير القلب جرعة الحنان اللي احنا عرفنا بتيجي ازاي من هنا اتفهمت ومن الأسباب التي تزكى بها النفس عايز تطبق عليها أكثر من الصدقة لتزكو نفسك تمام وزكاة بعدها عايز تبقى أفضل خلق الله في الأرض نفسك عايز تبقى في رفقة النبي محمد لازم علشان توصل للمنزلة دي خطوات كبيرة جدا ربنا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم أعظم واحد أفضل واحد مين التقي وصف بها مين بقى سيدنا يحيى هنا قال وكان تقيا أثر الحنان إيه؟ تحصيل ثمرة التقوى وكان تقيا ناس بتقول لي وبتسألني المعنى ده كتير إزاي أبلغ أبقى من المتقين آه أنا قريت معاني جميلة أوي للتقوى و و و والقرآن كله يفيض بالمعنى ده والآخرة عند ربك لمن للمتقين شوفوا خطاب القرآن عن التقوى تلاقي يا على الثمرات والغنائم طب أنا نفسي أبقى كده التقوى دي من آثارها من علاماتها ايه مراقبة الله في الخلوات انه دايما ابقى ملاحظ بقلبي ربنا سبحانه وتعالى علامتها مراقبة الله في الخلوة علامتها انه اذا كان الحرام اليه ميسورة ممكن يعمل حاجة ومحدش هيحس بيه ومحدش هيدرى بيه يجد راضع من نفسه يمنعه ويزجره عن فعل المعصية التقوى وقاية من فعل الذنوب والآثام والعيوب والآفات خدتوا بالكم المعنى التقوى كده زي الدرع تلبسه يحفظك تيجي بقى فتن تيجي بقى الآثار الذنوب تيجي بقى أي حاجة ممكن تفسد عليك حالك التقوى الدرع بتاعك اللي يحصنك الدرع ده كأن القلب لما تروى بحب ربك وحنان ربك كأنه اتلبس كده شيء يحفظه الدرع ده كأن القلب اتكسى بالحنان والرحمة والحب فصار تقية يجي يقرب أي حاجة تانية جنبيه تصد القلب ما يستجبش يجي أي شيء يفتنه لا صار تقية فهمتوا المعنى وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا حاجة من الحاجات البر معاملة الإحسان بالإحسان دلوقتي عارف حنان الأم حنان الأم ده يستوجب منك أنت إيه يستوجب منك أنت البر فأثر من الآثار إنه القلب بقى مستشعر المعاني دي لما حس وتروى بالحنان ده بقى يعامل الإحسان بإحسان فلما كان الوالدين لهم أعظم الفضل ولهم أعظم الإحسان قابل حنانهم دايما لما حتى نيجي نضرب المثل في معنى الحنان دايما تقول ايه حنان الأم رأفتها بيه وحنانها عليه وشفقتها بيه وجزعها لو حصل له أي حاجة وأي مكروه مهما كان الولد عاصي ومهما كان كذا الحنان ده فعشان كده بقى موفق العبد انه يتعامل مع العبيد مع الناس بنفس المبدأ اللي خده من ربه الحنان من لدن الله استوجب ان هو يكون هذا العبد المحسن الى الناس فكان برا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا خدوا بالكم بقى الحنان عمل فيه ايه ما خلهوش لم يكن جبارا قالوا دي معناها انه كان من أعظم عباد الله له انكسارا الإنسان إمتى بيطغى يطغى لما يرى نفسه الإنسان كده لما يحس أنه يملك حاجة ابن القيم بيعرف المعنى ده إن شاء الله يكون لنا درس في الذل والانكسار علشان في معنى أنا عايز أوصله لكم فيه ابن القيم بيعرف الفقر فيقول إيه ألا تجد لنفسك شيئا هتقول لي عادي لا انت مسنود على قرشين في جيبك دلوقتي مخلينك قادر تقول اه انا ان شاء الله اركب كده واعمل كذا واسوي كذا الفلوس دي مخليك تشعر بان لك شيئا انت ابن فلان في مصر انت خريج الجامعه الفلانيه انت معاك سياره تسوى كذا انت متجوز وعندك مش انت عندك فتملك فاحساس بالملك ينافي تماما الفقر فلما الإنسان بيرى نفسه ولما الإنسان يحس أنه عنده يتجبر فيضغى المعنى جبارا هنا طاغية لم يكن طاغية وهو ليه يا رب تقول على سيدنا يحيى ولم يكن جبارا يعني هو بينفي الصفة ليه يقول وصف الجبروت يعني قول ولم يكن مثلا متكبرا لكن الجبار تحس انها فيها نوع من الطغيان الشديد فبينفي عنه ليه علشان يدي عكس الصفة تماما انه كان منكسر تمام الانكسار والذل لله اثر جرعة الحنان انك تبقى من اكثر عباده انكسارا قال موسى لله في المناجاة يا ربي اين ابغيك عايز اشوفك عايز امل عيني منك يا رب الاقيك فين يا ربي اين ابغيك قال ابغني عند المنكسره عند المنكسره قلوبهم ليه الحنان هنا اثر الحنان هنا انكساره ده شفتوا جرعه الحنان لما تنزل على قلبك تطهرك من الكبر تغسل قلبك من الآفات من طغيان النفس من العجب من المعاني النفسية المهلكة دي اللي تضيع عملك وتحبطه لو جرعة الحنان نزلت القلب قالوا إيه بقى ولم يكن جبارا عصيا قالوا ما هم يحيى بخطيئة قط حفظ تقي فما كانش أبدا بأي حال من الأحوال يهم ولا بمعصية ولا قارف شيئا من المعاصي الأنبياء معصومين حفظ أثر جرعة الحنان هنا إيه الحفظ والرعاية يلي بتقول انا مش عارف اعمل ايه في الذنب الفلاني ده اللي انا مدمنه ده اللي انا مش عارف انفك منه ده اللي نفسي اتوب منه ده لو جرعة الحنان اتروى بها قلبك يبقى ستحفظ ستمنع عن المعاصي هتكرر في المعاصي هتحبب في الإيمان هتقبل على الله كل المعاني دي ستأتيك لو جرعة الحنان صادفت قلبك شوفوا بقى بعد كده يقول عنه وسلام عليه بقى سالم من كل المشاكل بقى في حفظ ورعاية وأمان وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا يبقى اصطفي من البداية من يوم ما يتولد لغاية ما يموت وهو في سلام وأمان طب استنوا بقى انتوا تعرفوا قصة سيدنا يحيى سيدنا يحيى كيف مات سيدنا يحيى كان في عهد ملك من ملوك بني إسرائيل فأراد الملك أن يتزوج بغي فسأل يحيى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها قال له في واحدة بغي عاهرة وبتاع أنا عايز أتجوزها ينفع فقال له على ما كان من شريعة بني إسرائيل لا يجوز ما ينفعش فالمرأة راودت الملك والملك بقى خلاص عايز دي عايز دي فأراد أن يتزوج قال لها خلاص هتجوزك سيبك من كلام يحيى والموضوع ده فقالت مهري رأس يحيى فقطعوا رأسه ومات في الثلاثين من عمره طب استنى بقى الآية بتقول وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا فين السلام ده أنا عايز أقولها إشارة عشان الناس بتفهم المعاني غلط القرآن بيقول سلام يبقى أكيد كان في سلام اللي قدام الناس إيه قدام عينينا مش سلام خالص مش أمان خالص دي مش عيش ده مش ميتة لا ده ولا ده صح علشان نفهم حاجة نفهم انه قد يكون الابتلاء في اعين الناس شيء وعند الله شيء وعند صاحب البلاء شيء البلاء بالنسبة لك انت لما تشوف الراجل من بره تقول لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا راجعون ربنا يصبره على ما بلاه وحاله وهو من جوه في جنة وهو مستمتع جدا وهو ربنا شارح صدره جدا وهو في امان وفي راحه احسن من اهل العافيه نفسها هو كده فعلى ذلك الواحد بس يحقق المعنى الاولاني ما احنا قلنا وكان رضيا فبالتالي هو رضي عن الله فلما اتاه البلاء كان في سلام وامان زي بالظبط ما سيدنا ابراهيم القوا بيه في النار احنا كده شايفينه بيتحرق وهو في برده وسلام هو ده المعنى بالظبط فهمتم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا كده خدنا ثلاث حاجات تبلغنا حنان ربنا وخدنا آثار الحنان ده لو صادف قلوبنا عايز أقفل الدرس بس بكام حاجة كده من أحوال المشتاقين لحنان ربك شوفوا كانوا بيقولوا إيه عشان نتعلم منهم بس حاجة نناجي بها ربنا في الخلوات أنا أوصيكم بهذا الكتاب كتاب ماتع كتاب أعلى النعيم الشوق إلى الله ورؤية وجهه الكريم لشيخنا الشيخ سيد العفاني الكتاب جميل وماتع وفيه ذكر لأحوال المشتاقين إلى الله سبحانه وتعالى ووصف لكلامهم فتعالوا نذكر بعضا من هذا يقول كان ضيغم بن مالك يقول منعني والله حب الله من الاشتغال بحب غيره ثم كان يسقط مغشيا عليه يقول قد طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك يا رب قلوبنا تحن لك يا رب قلوبنا مشتاقة لك يا رب يا رب طال البعاد يا رب يا رب طال شوقي إليك فعجل يا رب قدومي عليك اللهم قد اشتاقت قلوبنا لك اللهم إن قلوبنا تئن حنانا إليك اللهم اروي قلوبنا من عطش الحنان إليك اللهم اروي قلوبنا من حبك اللهم يا بر يا لطيف يا رحيم يا ودود من علينا يا مولانا في ليلتنا هذه بلذة القرب إليك يا رب يا رب باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب طهر قلوبنا من التعلق بسواك يا رب طهر قلوبنا من التعلق بالدنيا يا رب يا رب اغسلنا من خطايانا بجرعة حنان منك يا رب ارحم حنين الحان إليك كان الصالحون إذا جن عليهم الليل ينادون ربهم بصوت لهم محزون يقولون يا من اشتغلت قلوب خلقه عنه بما يعقبهم عند لقائه ندما ويا من سهت قلوب عباده عن الاشتياق إليه إليك جئنا يا سيدي إلى متى تحبسني يا سيدي إلى متى تسجنني يا رب أنت العليم أن الشوق قد برح بنا وطال يا رب الانتظار اللهم إنا أصبحنا وأمسينا وأنفسنا تحبك وتحب القرب منك وتشتاق إلى لقائك فعجل يا رب عجل يا رب حنانا من لدنك يا رب حنانا من لدنك يا رب كان الواحد منهم يقول اللهم إلهي أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين إلهي غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم إلهي فرشت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه وأنت يا رب حبيب المتهجدين وأنت يا رب أنيس المستوحشين فيا رب اروي قلوبنا يا رب بكأس من محبتك اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك يا رب برد قلوبنا بجرعة من حنانك تبرد ظمأ قلوبنا لك يا من تحنون إلى جرعة الحنان حنوا إلي ذلوا بين يدي انكسروا له إذا نظر إلى قلوبكم وجدها مشتاقة ملهوفة محتاجة إلى حنان من الفائز بجرعة الحنان هو أكثر الناس حنينا لله ولن تحنوا إلى الله حتى تعرفوه بصفات كماله وجماله حتى تعرفوا وده وتعرفوا كرمه وتعرفوا احسانه وتعرفوا من هو ربكم الهكم وسيدكم ومولاكم اكثر الناس فوزا بحنان من ربك اكثر الناس ذلا وانكسارا وافتقارا فحنوا الى الله صلي صلاة متحنن وانت بتصلي تبقى متحنن يا رب رحمة يا رب شفقة يا رب لطف يا رب حب يا رب حبنا يا رب وانت بتصلي تحنن إلي وانت بترفع ايديك في الدعاء تحنن إلي وانت بتذكر ربك على لسانك تحنن إليه وانت بتفتح المصحف دور ما بين الآيات على الصفات التي تدلك على حنان ربك قد بلغتك وأفهمتك كيف تبلغ جرعة الحنان حتى لا تصير هذه القلوب عطشانة حنان ربها أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين